قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
تنقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي حقيقي وحشتوني جدا ربنا يا رب ما يحرمناش من بعض ويجمعنا دايما في هذه الليلة المباركة ويجمعنا في كل ليلة ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم استشعر معاه انك داخل دلوقتي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم دخلنا على النبي بكل ادب وهدوء وسكينه اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم دخلنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابه بيعلمهم ويربيهم ويأدبهم صلى الله عليه وسلم فبيقول لهم حاجه جميله قوي بيعلمهم ازاي ان الانسان ينخلع من حول وقوته الى حول الله وقوته بيعلمهم ازاي ان هم يتعلموا الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى فبيقول صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمهم ازاي يجمعوا امر الدنيا والاخره بيقول من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء عند الرخاء يا سلام علشان كده عنوان الحلقه الليله دي بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم وسهام الليل سهام الليل اللي هي الدعاء تعال حس معايا بالمعنى الجميل ده وانت بتقرأ قول المولى عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لما تحس بقربه منك وتحس بقربك منه تحس ان الاستجابة قريبة جدا جدا لما تحس بهذا المعنى الجميل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أي داعي إذا دعان أي داعي ما قالش أجيب دعوة الطائعين المتقين المخبتين المؤمنين قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان وده بيفكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إن, إن, إن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا في لفظ الحديث اتقوا دعوة المظلوم وإنها وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب أي إنسان بيدعو ربنا بيستجيب له بفضل الله سبحانه وتعالى الكافر لا يستجاب له إلا إذا كان مظلوم أما المؤمن بيستجاب له في كل الأحوال بفضل الله سبحانه وتعالى المهم إنه ما يكونش بياكل حرام المهم إنه ما يكونش بيظلم حد المهم إنه هو ما يكونش بيشرك بالله حاجات كتيرة قوي عايزين نوصلها النهاردة ونحس بمعناها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لو ما كانش ربنا بيستجيب إلا للطائعين بس فمن للمذنبين والعصاة من أمثالنا بك أستجير ومن يجير سواك فأجب ضعيفا فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين بك يا قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبة توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله سبحانه وتعالى ما جعلش أي واسطة بينه وبين عباده في أمر الدعاء حتى لو كان الواسطة هو حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى في كتير جدا من الأسئلة التي كانت تعرض على النبي عليه السلام كان بيجعل الواسطة اللي بينه وبين العباد هو إجابة النبي على هذه الأسئلة بوحي من الله إلى رسول الله يسألونك عن الأنفال قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن المحيط قل قل لهم يا محمد قل هو أذى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لما جه عند الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل إني قريب إنما قالها على طول قال فإني قريب ما فيش واسطة بينك وبين ربنا وما فيش واسطة بينك وبين ربنا في أمر الدعاء حتى لو كان الواسطة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآية ديت جت في وسط آيات الصيام علشان نحس ان فعلا الصائم له دعوة مستجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تعال شوف الآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا سبحان الله سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء بحمل هم بس إن أنا أقعد كده وأدعو فإذا كان الدعاء فثم الإجابة أنا عارف إن أنا لو دعيت إن شاء الله بحسن ظني بالله إن شاء الله هتكون الإجابة إني لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل هم الإجابة شوف ربنا بيقول إيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سبحان الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي أيوة ليه ده ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني قال لك أيوة لأن الدعاء هو العبادة مين اللي قال الكلام ده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح الدعاء هو العبادة ثم تلا النبي قول الرب العلي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح أفضل العبادة الدعاء ليه؟ لأنها أكتر عبادة تعلمنا نعمة الذل والانكسار وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ليه؟ لأنه بيكون في عز الذل والانكسار حاطط الجبهة والأنف اللي هم أكتر حاجة بيعتز بيهم الإنسان حاططهم في التراب وبيقول سبحان ربي الأعلى يا سلام وزي ما قلت لك وبقول لك دايما كل ما تنزل تحت تطلع فوق ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا كل ما تتواضع لله كل ما ربنا يرفعك كل ما تنزل وتذل نفسك لله كل ما ربنا يكرمك كل ما الدعاء يكون في ذل والانكسار لله سبحانه وتعالى كل ما بيكون أقرب للدعاء للاستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ما فيش حاجة أفضل عند ربنا من الدعاء ان انت تحس انك محتاج له انك تحس انك مالكش غيره وفعلا ملناش غيره الناس النهاردة كتير من الناس كتير من المسلمين عايشين في كرب وتعب ومشاكل ومشقة و مشكلة الناس النهاردة ان بعض الناس فهمت ان مصيرها وحياتها ومستقبلها وحل مشاكلها بايدين فلان وفلان وفلان وفلان ونسيوا ان كل الكون ده كله وكل الناس نواصيهم بيد المع- المولى عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قبل ما تقول يا فلان لو سمحت يا فلان بيه ويا فلان باشا ويا فلان آه، الحقني انجدني انقذني آه، وصلني للموضوع الفلاني خلصت الموضوع الفلاني قوم وادعي قول يا رب اللهم يسر لي الأمر الفلاني يا رب سخر لي قلوب العباد ان هم يخدموني ويكرموني يا رب حنن علي قلوب الناس يا رب يا رب أذكر يا جماعة مرة كنت داخل أخلص موضوع في مصلحة إحدى المصالح الحكومية والكلام ده حتى كان قبل الفضائيات والشهرة والكلام ده كله ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين فداخل أخلص موضوع كده فكنت محتاج ختم معين فلقيت موظف قايم من على المكتب بتاعه جاي لي أؤمر يا شيخ قلت له والله عايز الختم الفلاني من المكان الفلاني قال لي تعالى ومشي وخلصت كل حاجة ووا وانا في دماغي ان هو بعدها يقول لي طبعا الشاي والقهوه والنسكافيه والحاجات ديت يعني فاذا بي بقول له انا مكسوف منه بقول له يعني طب حضرتك يعني جزاك الله خير قال لي والله ما عايز حاجه اوعى تفهمني غلط انا شفتك حبيتك حبيت اخدمك وانا ماشي موظف تاني راح مقابلني قال لي فلان ده كان بيعمل لك ايه قلت له كان بيخلص لي الموضوع الفلاني قال لي ما طلبش منك حاجه قلت له ابدا قال لي سبحان الله الراجل ده اكتر واحد بيوقف المراكب السايره عمره ما يخدم حد بل لو قدر يأذي الناس بيأذيهم ربنا سخره لك قلت له الحمد لله تسخير ربنا للإنسان علشان ربنا يكرمك وانت لما بتدعي وتخلص الدعاء لله ربنا بيسخر لك قلوب العباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني ما تطلبش من حد إلا ربنا وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ده كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعال نشوف أسوتنا وقدوتنا في الأنبياء والمرسلين والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الأنبياء والمرسلين تعال نشوف كانوا بيدعوا بيقولوا إيه سيدنا نوح عليه السلام اللي دعا قومه كم سنة 950 سنة ولم يستجب معاه في ال 950 سنة فما كما في بعض الروايات إلا 13 وفي الروايات الثانية قالوا 80 واحد استجابوا في 950 سنة ورغم ذلك لم ييأس ولم يقنط لكنه توقف بأمر من الله سبحانه وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص محدش هيؤمن بعد كده مش ربنا اللي استغفر الله بيجبرهم ان هم ما يؤمنوش لا ربنا مطلع على قلوبهم فعرف انه ما فيش حد هيؤمن بعد النهارده خلاص خلاص يا نوح واصنع الفلك باعيننا ووحينا خلاص عشان تطلع بقى بالثله المؤمنه اللي معاك ديت وتهرب من بلاد من القوم الكافرين دولت لان كلهم هيغرقوا وكلهم هيجي عليهم الطوفان وهيموتوا في اللحظة ديت سيدنا نوح لما لقى الكل خلاص ما حدش عايز يؤمن بعد الثلة البسيطة اللي أمنت ديت فدعا ربه أني مغلوب ما قالش فانصرني لأن كلهم بيعملوا العمل لله فقام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر شوف الإجابة بفاء التعقيب والسرعة حس معايا بالمعنى وحس بحسن ظنك بالله انك لما هتطلب من ربنا حاجة ربنا هيكرمك وفي أسرع وقت وبسرعة وما تخافش ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه يعني سيدنا نوح على ذات ألواح ودسر دسر اللي هي المسامير يعني حملناه في السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر لو كانت هتمشي كده بقدرة الربان أو أو البحار هتغرق لأن الأمواج ربنا وصفها قال وهي تجري بهم في موج كالجبال إنما قال إيه قال تجري بأعيننا يا سلام يا سلام على رحمة الرحيم الرحمن تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أول ما دعا جاءت فاء التعقيب والسرعة ففتحنا أبواب السماء الله سبحان الله تعالى شوف سيدنا إبراهيم خليل الرحمن جلس في يوم من الأيام يتذكر نعم ربنا عليه عمرك جلست مرة بجد بالله عليك عمرك قعدت مرة كده تفتكر نعم ربنا عليك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عايزك اللي الهادي بعد الحلقة اقعد كده وهات ورقة وقلم وعد نعم ربنا عليك وشوف انت في مقابل النعم ديت قدمت ايه عملت ايه شكرت ربنا ولا ما شكرتش ولئن شكر... لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين الواحد كل ما ربنا بيكرمه بنعمة حبايبي والله يفضل ليل ونهار يقول اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك يا رب يا رب قدرنا إن احنا نشكر نعمتك وفضلك علينا فضلك كبير علينا يا رب احنا غرقانين في نعمك يا رب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سيدنا إبراهيم جالس عمال بيتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى فقعد بيقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وبعدها بدأ بقى يدعي بعد ما قعد يتذكر نعم ربنا عليه بدأ يدعي أول ما بدأ يدعي قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اوعى ننسى دعوة سيدنا إبراهيم لأهل مكة لما دعا لهم الدعوة الجميلة الجميلة الرائعة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني بيقول اللي يؤمن بالله واليوم الآخر هو ده اللي ارزقه بس يا رب من الثمرات شوف ربنا يرد يقول ايه قال ومن كفر لا يا إبراهيم عليه السلام أنا مش هرزق بس اللي بيؤمن بالله واليوم الآخر لا لا لا حتى اللي بيكفر بالله واليوم الآخر برضه هرزقه ما أصله خلق من خلقي فلازم يرزق لكن حسابه عندي بقى يوم القيامة قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير عايز أقول لكم أعظم دعوتين في الكون ده كله من يوم ما ربنا خلق سيدنا آدم عليه السلام لحد قيام ساعة كان في أعظم دعوتين حد فيكم عارفهم هقولهم لكم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد رجعنا لكم بعد الفاصل حبايبي عايزين نعرف أعظم دعوتين في الكون ده كله أجمل دعوتين بجد أجمل دعوتين في الكون ده كله رقم واحد دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة سيدنا محمد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم سيدنا إبراهيم دعا دعوة جميلة قوي قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن إن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ما صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي نورا يخرج منها أضاء منها قصور الشام يا سلام يبقى دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة الثانية الدعوة الثانية ودي أجمل دعوة أيضا في الكون هي دعوة سيدنا موسى بأن ربنا سبحانه وتعالى يمن بالنبوة على أخيه هارون لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى إلى فرعون من أجل أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال واجعل لي وزيرا من أهلي خد بالك بقى هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري خليه نبي زيي وأشركه في أمري ليه يا سيدنا موسى قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال جل وعلا قد أوتيت سؤلك يا موسى خلاص من اللحظة دي هارون عليه السلام بقى نبي بقى نبي من الأنبياء بفضل دعوة أخيه موسى عليه السلام ولذلك كان أفضل دعاء من أخ لأخيه هو دعاء سيدنا موسى لأخيه هارون إنه دعا وطلب من ربنا إن ربنا يمن على أخيه هارون بنعمة النبوة فصار نبيا منذ هذه اللحظة بفضل الله سبحانه وتعالى وده يذكرني بحاجة جميلة قوي في عهد سيدنا موسى قبل ما ننتقل لبقية الأنبياء إن حدث قحط وجد في عهد سيدنا موسى الأرض مش عايزة تطلع زرع والناس جاعت وتعبت وحصل قحط وجفاف عجيب جدا في العهد دوت فسيدنا موسى لقى بني إسرائيل جوله وقالوا له يا كليم الله ادعو الله أن يسقينا الغيث فقال هيا نخرج إلى الصحراء كي نلجأ إلى رب الأرض والسماء وخرجوا للصحراء يا حبايبي والذل والانكسار دايما دايما بيصاحب الإنسان المؤمن بيذل نفسه لله واعرف والله الذي لا إله غيره كل ما بنذل نفسنا لله كل ما نلاقي نفسنا في عزة بفضل الله ذلنا لله هو عين العزة فخرج وقال اللهم انشر علينا فضلك وإحسانك اللهم اسقنا الغيث فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل واحد بس من ضمن سبعين ألف فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء فقال موسى عليه السلام يا ربي عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعهم وهم سبعون ألفا طب أنا أطلع العبد ده إزاي ده والسبعين ألف أسمعهم صوتي إزاي فقال جل وعلا يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ اتكلم انت وانا هسمع صوتك للسبعين ألف فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى بأعلى صوته يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب عصيتك أربعين فأمهلتني فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي ولئن خرجت فضحت أمام الملأ فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب نفسي أشوفه فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقعه يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه حاشا لجودك أن تقنط عاصية حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع يا رب يا رب دايما خليها على لسانك ودايما خليها على لسانك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله مفيش حد النهاردة عنده هموم هموم المسلمين كترت وأحزان المسلمين كترت اللهم فرج هم المسلمين يا رب العالمين اللهم أمين قوموا وادعوا واطلبوا قوموا صلوا ركعتين قيام ليل واطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحان الملك سيدنا سليمان عليه السلام قام ودعا وطلب شيء لا يمكن يكون لحد من بعده حتى لو كان نبيا مرسلا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لما مشينا مع دعوات الأنبياء وكل نبي ربنا استجاب له دعوته جينا عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي ما طلبش حاجة لنفسه كل اللي طلبه كان لأمته قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت دعوتي فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد اللي ضحى بكل حاجة عشاننا وعمل كل حاجة عشان نبقى مسلمين وتعذب وأوذي وطرد من مكة وشاف اللي ما حدش شافه وهو نفسه اللي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ورغم كل دوت حتى دعوته اختبأها شفاعة لأمتي وأمته يا ترى حالها يرضي النبي يا ترى لو النبي شاف أمته النهاردة وشاف أحوال أمته النهاردة وشاف اللي بيحصل بين أمته النهاردة والمظالم اللي بين أمته وبين المسلمين وتقصير كتير من المسلمين في حق ربنا وفي حق النبي وبعد كتير من بنات المسلمين عن الحجاب زي أمهات المؤمنين وأكل كتير من الناس النهاردة للحرام والبعد عن الحلال والأشياء الكتيرة والتقصير وترك الصلاة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والخيانة والظلم وعدم الوفاء اللي انتشر النهاردة بين كتير من الناس يا ترى النبي هيكون راضي ومبسوط لما يشوف حال الأمة تخيلت مرة ان النبي لما راح الطائف عشان يدعوهم وضربوا النبي بالحجارة وهو رايح ماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم 90 كيلو رايح و90 كيلو جاي يا حبيبي يا رسول الله تعبت عشاننا كتير واحنا مش عارفين نقدم ايه عشان نرضي ربنا ثم علشان نوفيك حقك يا رسول الله تخيلت انه بعد ما رجع من الطائف بدل ما يرجع على مكة لا رجع على بلاد المسلمين دلوقتي وبعد التعب اللي شافه وبعد الأذى اللي شافه وبعد ما نزفت رجليه بالدماء الشريفة ليه شاف المسلمين أو بعض المسلمين أو كتير من المسلمين اللي قاعدين على المقاهي واللي في السينمات واللي في الملاعب واللي في الاستاد والبنات اللي قاعدة في الاستاد بتشجع الماتشات والبنات اللي خارجة متبرجة وال- وال- والرجالة اللي بيعقوا أب- أبائهم وأمهاتهم عشان خاطر يرضوا زوجاتهم والشباب اللي بياكل حرام والشباب والشباب فشاف المنظر أنا متخيل إيه اللي ممكن يحصل للنبي في اللحظة دي ده آخر بسمة يا حبايبي ابتسمها حبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت بسمته لما زاح الستارة ولقى المسلمين بيصلوا خلف أبي بكر فانبسط واطمن على حال الأمة أمتي بتصلي أمتي بتسجد لربي دعوتي أثمرت فابتسم وقفل الستارة وبعدها فاضت روحه إلى بارئها دي كانت آخر بسمة ليه بعد البسمة ديت نخلي قلب النبي يحزن على حال الأمة محتاجين نرجع مرة تانية ومحتاجين نفهم شوف النبي اختبأ دعوته شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا الدعاء يا مسلمين الدعاء سيدنا عمر بن الخطاب أسلم بفضل دعاء النبي بعد تقدير ربنا لهداية عمر بن الخطاب النبي كان بيدعي والحديث عند الترمذي بسند صحيح كان بيقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم بدعاء النبي النصرة في يوم غزوة بدر كان أولا بتوفيق ربنا ثم بدعاء النبي كما عند البخاري النبي رفع ايديه وقعد يقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة يعني هؤلاء الثلة المؤمنة من الرجال من الصحابة اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد على الارض بعد اليوم اللهم انجز لي ما وعدتني دعاء النبي فنزل النصر في لحظتها في لحظتها لقى سيدنا جبريل جاي وداخل يقاتل هو والملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه في نفس اللحظة النبي قال سيهزم الجمع ويولون الدبر خلاص وقال في نفس اللحظة إني لأنظر إلى مصارع القوم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان بدعاء وفي يوم غزوة الأحزاب لما اجتمع عشر تلاف كافر عشان عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة ويقضوا على الإسلام وقف النبي يدعي كما عند البخاري قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا البراء بن مالك أخو أنس بن مالك في يوم من الأيام النبي قاعد وسط الصحابة فبيقول لهم كما عند مسلم رب أشعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره في رواية الترمذي قال منهم البراء بن مالك مرت الأيام وجي يوم فتح تستر واستعصت الموقعة على الصحابة وبعدين معاهم البراء بن مالك قالوا لي يا براء استعصت علينا هذه الحصون ادعوا الله وأقسم على الله يا براء فرفع البراء يديه وقال ما دعاش دعاء عادي قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله يا سلام قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة في يوم فتح كابل برضه استعصت عليه فراح سأل الجنود أين محمد بن واسع محمد بن واسع واحد من خيرة التابعين فسأل فين محمد بن واسع قالوا له نشوفه راح يدوروا عليه لقوه واقف متكئ على عصاه رافعا يديه إلى السماء بيقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم أنزل نصرك على عبادك المؤمنين فما رضيوش يخلوه يقطع الدعاء فرجعوا لقتيبة بن مسلم قالوه قالوا له وجدناه رافعا يديه إلى السماء يدعو ويبكي قال أبشروا والله بالنصر فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من مئة ألف سيف شهير ومن مئة ألف شاب طرير يا سلام دعوة المؤمن أحسن عنده من مئة ألف سيف شهير ومن مئة ألف شاب قوي لأن دعوته يفتح لها أبواب السماء بفضل الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب كان بيدعي في آخر أيامه ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك فربنا رزقه الشهادة وجعل ميتته في بلد الرسول بل ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر أن في يوم من الأيام واحد في زماننا دوت راح يحضر جنازة صاحبه صاحبه مات فوقف عند القبر ومش عارف يدعي يقول ايه فطلعت منه دعوة بسيطة وقال له يا رب الميت دوت اللي هو صاحبه الميت دوت لو كان ضيفي كنت أكرمته وأنت أكرم الأكرمين فها هو ضيفك فأكرمه فأخو الميت شافه في الليلة ديت وهو بيسبح في أنهار الجنة فسأله بما حدث ذلك قال بدعوة فلان فراح سأله قال له أنت قلت إيه قال له ما قلتش حاجة كل اللي قلته قلت له يا رب ده لو كان ضيفي كنت أنا أكرمته وهو دلوقتي ضيفك يا رب وأنت أكرم الأكرم الأكرمين فأكرمه يا رب العالمين قد إيه لازم يكون عندنا ثقة في الله وحسن ظن بالله قد إيه لازم يكون عندنا ذل وانكسار بين إيدين ربنا إن إحنا فعلا نفتكر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله افتكر دايما مهما ربنا اداك من مال انت فقير انت مستخلف في المال دوت افتكر دايما مو- مهما اداك ربنا من قوة انت ضعيف وربنا هو القوي سبحانه وتعالى افتكر دايما مهما ربنا اداك من منصب وجاه انت ذليل الله هو العزيز سبحانه وتعالى استمد عزتك من ذلك لله سبحانه وتعالى اللي بتشتكي من ذنوبك يلي بتشتكي من أي مشكلة في حياتك افتكر قول المولى عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يا سبحانك يا ربي لا إله غيرك ولا رب سواك سبحانه وتعالى اللي بتشتكي من ذنوبك وآثامك يلي بتقول عملت ذنوب كتير وآثام كتير أم وادعي وافتكر قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي اللي رواه الترمذي باسناد حسن لما ربنا بيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني اهو الدعاء اهو بس مش دعاء وبس ما ينفعش معاه رجاء حسن ظن بالله يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة لسه هنكمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير صل على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد رجعنا لكم بعد الفاصل وإن شاء الله احنا في انتظار تليفوناتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير أحبائي في الله يلي بتشتكي من ذنوبك وأثامك زي ما قلت لك افتكر قول المولى عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي اوعى تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى يلي بتشتكي يلي بتشتكوا من عقوق الأولاد يلي بتشتكي من إن زوجتك لسه ربنا ما هداهاش أو أنت بتشتكي من إن زوجك لسه على معصية أو يلي بتشتكي من إن أمك أو أبوك لسه على معصية وبعاد عن طاعة ربنا عليكم بالدعاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه والحديث رواه مسلم لما لقى إن أمه مش عايزة تسلم راح لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أمي أدعوها للإسلام فلم تسلم وقد أسمعتني فيك اليوم ما أكره وأنت رجل مبارك ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فدعا النبي وقال اللهم اهد أم أبي هريرة أبو هريرة رجع البيت لقى الباب مقفول قال فإذا الباب مجاف قال فسمعت خطخضة الماء فوجدت أمي قد عجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت أبا هريرة قلت أجل يا أماه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلي بتشتكي من قلة الفلوس ومن ضيق ذات اليد ويلي بتشتكي من كتر الديون افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن دخل في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام المسجد فلقى واحد من الصحابه مهموم ومتضايق وزعلان فساله قال ديون علي يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرك بكلمات اذا قلتهن ادى الله ما عليك ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا لو كان عليك ديون قد الجبال ربنا هيأديها عنك قال ما هي يا رسول الله احفظوا الكلمات ديت كلمات قولوها بثقة والله لو عليكم ديون الدنيا كلها هتتأدى هتتأدى بس يكون معاها حسن ظن بالله ونية صافية ان انتوا تأدوا الدين اللي عليكم لان النبي قال كما عند البخاري من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنهم يا سلام شوف النبي علم الصحابة قال له ايه قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عمن سواك هعيده تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عمن سواك يا سلام ويلي اتحرمت من الذرية وأسأل الله عز وجل أن يرزق بنات المسلمين أزواجا صالحين وأن ربنا يرزق شباب المسلمين زوجات صالحات وأن ربنا يكرم اللي لسه ما رزقش بذرية يرزقه بذرية صالحة قولوا آمين يلي حرمت من الذرية عليك بدعاء سيدنا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وفي سورة تانية قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ادعوا خلي عندكم يقين في الله وحسن ظن بالله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ما تخافوش افتكروا قول عمر بن الخطاب إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء وقال لي طال عليك المرض وبقالك سنين طويلة نفسك ان ربنا يشفيك عليك بدعاء سيدنا أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الحقيقة الدعاء ليه فوائد عظيمة يا جماعة أنا النهاردة مش هتكلم في مسائل فقهية بقى عن آداب الدعاء وشروط الدعاء وحاجات كتيرة مش موضوع أنا بتكلم عن روحانيات الدعاء عشان كده عايز أتكلم عن فايدة الدعاء عايزك تحس بفايدة الدعاء الدعاء ممكن يجمع لك خير الدنيا والآخرة بفضل الله اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث لما بتدعي الدعوة بعض الناس يقول دعيت كتير قوي وربنا ما استجابليش إيش عرفك ربنا هيديك حاجة من ثلاثة يا إما ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك في الحال يا إما ربنا سبحانه وتعالى يختبئ لك الدعوة دي يكرمك بها يوم القيامة يفرج بها عنك كربة من كرب يوم القيامة يا إما يصرف عنك من السوء والشر ما يوازي نفس الدعوة تخيل أهو نص الحديث إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها فالصحابة قالوا ده حاجة حلوة قوي بقى قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثر يا سلام اقعدوا اطلبوا زي ما انتوا عايزين ربنا هيديكم اللي انتوا عايزينه اكتر واكتر والله لا يعجزه شيء في الارض والسماء بيده مقاليد السماوات والارض سبحانه وتعالى ادعوا واطلبوا وما تقولش دعيت كتير قد دعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فتستحسن عن الدعاء وتترك الدعاء اوعى النبي بيقول يستجاب لاحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله اكون قد دعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء اوعى ادع وانت على يقين والله ربنا هيستجيب لك ان شاء الله ما دمت ما بتاكلش حرام ما دمت ما بتظلمش حد ما دمت ما بتقعش في امور شركيه ان شاء الله ربنا هيستجيب لك ان شاء الله وليه انا بقول ما دمت ما بتاكلش حرام لان اللي بياكل حرام ربنا ما بيستجيبلوش دعاء النبي كما عند مسلم ذكر الرجل يطير السفر يمد يديه الى السماء وهو اشعث اغبر ويقول يا رب يا رب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ازاي ربنا يستجيب لواحد حياته كلها حرام في حرام طب والظلم ما انت ممكن تظلم انسان وتيجي تدعو تلاقي المظلوم ده بيدعي عليك يقول يا رب ما تستجيبلوش دعائه يا رب انتقم لي منه يا رب يا رب يبقى ربنا هيستجيب لك ازاي ما دمت بتظلم الناس والشرك طبعا ربنا ما يستجيبش للمشرك الا في حاله واحده لو كان كافر وظلم فربنا يستجيب له بس عشان مظلمته وبس أما غير ذلك لا خد بالك من الحتت ديت مهمة قوي قوي إن إحنا نفهم إن في أمور فعلا بتعوق استجابة الدعاء ما دون ذلك خلي عندك يقين ربنا إن شاء الله هيستجيب دعائك بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إما إن ربنا سبحانه وتعالى هيعجل لك الدعوة في ساعتها أو ربنا هيأجل لك الدعاء ده للآخرة يفرج عنك كرب يوم القيامة لدرجة إن أنت لما تيجي يوم القيامة تقول يا ريت ربنا ما استجابليش ولا دعوة في الدنيا وخليها لي كلها ليوم القيامة عشان يوم القيامة تفرج عني كل الكروبات ويا إما يكون في شر نازل في اللحظة ديت عليك وانت في نفس الوقت بتدعي فالدعاء يلتقي بالقضاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة فالدعاء يمنع البلاء أدي رقم واحد إن الدعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة الحاجة الثانية إن المداومة على الدعاء من أسباب إغاثة الإنسان في الكروبات قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء فاكرين حضراتكم الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفلت عليهم الصخرة كل واحد دعا بخالص أعماله وتوسل إلى الله بصالح الأعمال فربنا فرش كروبات الثلاثة وانزاحت الصخرة وطلعوا من الغار بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة الدعاء سبب لتفريج الهم والغم فاكرين حضراتكم سيدنا أبي بن كعب لما قال للنبي يا رسول الله أنا بدعي لك بدعي لك في سجودي وبدعي لك في يعني في في دعائي يا رسول الله وقبل ال- بين التشهد والتسليم يعني بدعي لك يا رسول الله في صلاتي فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي لك ما هي كلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما هو ده دعاء لكن بتدعي للنبي مش لنفسك فأنت بتدعي للنبي عليه السلام فقال له كم أجعل لك من صلاتي يعني كم أجعل لك من دعائي قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال له الربع وبعدين قال له التلت وبعدين قال له النص وبعدين في الآخر خالص أبي بن كعب حسب قال طب يعني ده النبي يستحق مننا كل خير فقال إذا أجعلها كلها صلاة عليك أي دعاء لك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك كل ما تصلي على النبي وكل ما تدعي وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كل ما ربنا يفرج همك كل ما ربنا يغفر ذنبك بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعة الدعاء سبب لمغفرة الذنوب ولسه قايلينها من شوية قبل الفاصل قول المولى عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي رقم خمسة الدعاء سبب في رغبة الإنسان فيما عند الله والطمع في فيما عند الله عز وجل في الحديث القدسي الجميل اللي رواه مسلم ان رب العزة بيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اطلبوا مني الهداية ههديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم اطلبوا مني القوة والغذاء والرزق وأنا هديكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اطلبوا مني الكساء وأنا هديكم اللي انتوا عايزينه سبحان الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم سبحان الله الإبرة لما تحطها في البحر تطلع أي ولا حاجة رقم ستة الدعاء سبب للفوز بمعية الله في حديث المولى عز وجل حديث قدسي إن المولى عز وجل بيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني لا في رواية تانية جميلة وصحيحة عند مسلم أن المولى عز وجل بيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني هتفوز بمعية الله ومن كان الله معه فمن عليه بس خلاص فزت بمعية مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى رقم سبعة الدعاء سلاح المؤمن سلاحك يوم ما بتقع في أزمة بتقول يا رب يقول لك لبيك عبدي يوم ما بتذنب وعايز ربنا يغفر لك يا رب قد غفرت لك يا عبدي يوم ما بتعوز انك ربنا يكرمك وتحقق امنيه معينه بتقول يا رب يقول لك هحققها لك يا عبدي يوم ما ابنك بيمرض ولا اي حد ولا بيحصل اي حاجه لا قدر الله يا رب اشفي لي ابني هشفيه لك يا عبدي ادعي واطلب من ربنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أمن يجيب المضطر إذا دعاه عايزك وانت بتدعي تفتكر دعاء المضطر كأنك في بحر والبحر ده هاجت فيه الأمواج والناس كلها هتغرق وانت في اللحظة بتيجي بتقول يا رب يا رب نفسك ان ربنا ينجيك وده بحر فتخيل بقى واحد بيدعو دعاء وهو عايز ينجو من نار جهنم وهو نفسه يخش جنة الرحمن هيبقى الدعاء طالع من قلبه عامل ازاي ادعي ادعي من قلبك وخلي الكلمة طالعة بذل وانكسار يا رب يا رب ماليش غيرك ماليش غيرك يا رب أنا العبد الذليل أنا الفقير أنا المحتاج أنا أنا يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب استرني يا رب اكرمني يا رب وخليك ذكي كتر الدعاء لإخوانك المسلمين لأن كل دعوة بتدعيها الأخ مسلم أو كل دعوة بتدعيها لأختك المسلمة عندها ملك موكل بيقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل عشان كده زي ما بنقول يا جماعة الدعاء ليه ثلاث مقامات مع البلاء والقضاء والقدر إما إن هو يكون أضعف من القضاء والقدر فالقضاء يقع لكن الدعاء يخفف من وقوع القضاء خدوا بالكم وإما أن يكون أقوى من القدر خدوا بالكم بقى فيمنع وقوع القضاء على هذا الإنسان وإما أن يكون متساويين فيتصارعان ويعتلجان إلى يوم القيامة فلا ينزل البلاء يا سلام يبقى في كل الأحوال الدعاء نافع ولذلك قال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم باسناد حسن لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ده استثناء بقى ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل يعني حتى لما المصيبة تقع وتقول يا رب يا رب بيخفف عنك المصيبة وبيأجرك وبيكرمك وبيزح عنك طب واللي ما نزلتش يمنعها انها تنزل يمنع المصيبة انها انها تنزل علشان كده النبي هو ده بقى السر في الموضوع عشان كده النبي قال لك لو حبيت ان ربنا يفرج عنك في الشدائد والكرب قبل ما الشدة تنزل وقبل ما الكرب يجي ادعي في الرخاء اوعى تقول الحمد لله انا قاعد دلوقتي في قصر ومعايا فلوس وعندي والحمد لله والصحة زي الفل هدعي ليه مش محتاج مش محتاج اقول يا رب اشفيني ولا يا رب اغنيني ما انا الحمد لله ربنا شافيني وغنيني ما هو ممكن في لحظة القصر يروح والصحة تروح بكلمة كن فيكون فقبل ما الصحة تروح وقبل ما القصر يروح وقبل ما نفقد كل حاجة نقول يا رب احفظ لنا البيت اللي قاعدين فيه يا رب احفظ صحتنا يا رب يا رب يعني يا رب اكرمنا يا رب في أولادنا يا رب اكرمنا في أزواجنا أحد الدعاء بيحكي إن في يوم الآن بعد محاضرة قالوا له تعالى نواسي واحد حصلت له مصيبة كبيرة خير يا جماعة إيه اللي حصل له قالوا له قدر الله ما شاء فعل هو رجل غني جدا وعايش في قصر كبير ومخلف 11 ولد وبنت أكبرهم ولد عنده 23 سنة وأصغرهم بنت أمورة عندها سنتين وفي يوم من الأيام كان في فرح من من- لحد من قرايبه فخلى ابنه الكبير ياخد زوجته اللي هي أمه يعني الولد يعني وأخواته كلهم ال11 ويروحوا الفرح ده لأن هو ما كانش فاضي وفي الطريق العربية اتقلبت ماتت الأم ومات ال11 ولد في لحظة وهو اللي كان صاحب عزوة وغنى وثروة وصاحب شركات الراجل فقد النطق وجاله حالة ذهول بقى قاعد باصص للسماء ودموعه على خده في لحظة راحت الأم الزوجة وفي لحظة راح ال 11 ولد وبنت ما بقاش عنده حاجة وراجل كبر وسنه عدى الستين احنا خلاص ما فيش فكر ان يجي ولد تاني ولا تيجي زوجة تانية في لحظة يا جماعة كل حاجة بتروح وفي لحظة كل حاجة بتيجي فقبل ما كل حاجة تروح قول يا رب قول يا رب احفظ علينا النعمة يا رب احفظ علينا الصحة يا رب احفظ علينا نعمة الإسلام وثبتنا على الدين يا رب يا رب شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم بيقول لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه الدعاء الدعاء يا حبايبي محتاجين نلجأ لربنا أكيد كل واحد فينا عنده مشكلة وأكيد كل واحد فينا عنده ابتلاء وأكيد كل واحد فينا في حاجة مضايقاه وتعبان قول يا رب خلي عندك يقين في الله اوعى تنزعج ولا تستعجل اوعى تستعجل قول يا رب وخلي عندك ثقة ان ربنا سبحانه وتعالى والله ارحم بنا من رحمة الام بطفلها الرضيع قال ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هو ربنا هيستفيد ايه من عذابنا بعض الناس بتظن عياذا بالله ان ربنا بيعذبنا ليه طب ليه بنبتلى الابتلاءات دي كلها وان الله عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم ربنا لما بيحب حد بيبتليه بيغفر ذنوبه بيستر عيوبه بيرفع درجته في الجنة بيكرمه بيدفع عنه بلاء كبير جدا بي بي بي بيزود وبيرفع منزلته في الجنة كل ده من البلاء وعشان كده كان أشد الناس بلاء هم الأنبياء والمرسلين عمر ما في حد فينا لا يمكن حد فينا هيبتلى زي ما ابتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حد فينا أكرم على الله من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك ابتلي ابتلاءات شديدة جدا حد فينا في يوم من الأيام حصل له اللي حصل مع النبي ورغم ذلك كم الكلمة اللي على لسانه إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أنا ما يهمنيش أي بلاء ينزل يا رب المهم إن أنت تكون راضي عني ومش غضبان عليا حبايبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين الحلقة دي عزيزة قوي على قلبي ونفسي نسمعها لكل إنسان مبتلى ونفسي نسمعها لكل إنسان بيهمل الدعاء وبينسى الدعاء وبيغفل عن الدعاء الحلقة دي إن شاء الله بعد انتهائها مباشرة بساعة أو ساعة ونص إن شاء الله هتلاقوها على الموقع الرسمي لأخو- للشيخ محمود المصري هتلاقوها على الموقع بتاعي إن شاء الله يعني إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله تلاقي كل حلقة بعد الحلقة مباشرة بساعة أو ساعتين إن شاء الله تلاقوا الحلقة على الموقع لو حبيتوا تسمعوها تحملوها تدوها هدايا لحبايبكم المهم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير بحبكم في الله بالله عليكم بمناسبة الدعاء ما من مسلم يدعو بظهر الغيب لأخيه إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل إن شاء الله نستقبل الاتصالات بعد الفاصل دوت ولكن قبل الفاصل بقول لكم ما دام الدعوة مستجابة وفي ملك موكل بيقول آمين ولك بمثل أدعي لكم وتدعوا لي أدعي لكم إن ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا لي إن ربنا يقدرني إن أنا أقدم لأمتي أكتر وأكتر لحد ما نلتقي إن شاء الله على حوض النبي فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الفاصل الأخير وإحنا في انتظار تليفوناتكم وإيميلاتكم إن شاء الله ومناسبة الإيميلات ولكن قبل الإيميلات عايز أقول حاجة عايز أقول إن في واجب الأسبوع ده بالله عليكم يا ريت ما ننساش النهاردة الثلاث ما ننساش نصوم الخميس والاثنين اللي جاي إن شاء الله يبقى اثنين وخميس إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير وهنصلي الليلة دي وكل ليلة ركعتين قيام ليل ونقوم نصلي كده في الثلث الأخير حينما ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح أخويا حبيبي لو ليك مصلحة راح تقضيها بكرة أو في عندك كرب مضايقك أو عندك مريض أو عندك ضيق مالي أو عندك أنت نفس الحاجات ديت بدل ما نسأل سين وعين وصاد قوموا اسأله رب الأرض والسماء قول يا رب قول يا رب قول يا رب قوموا بالليل وادعوا وادعوا لبعض لو عليك دين قول يا رب سد دين كل مسلم مديون فربنا هيسد دينك لأن في ملك موكل هيقول آمين ولك بمثل لو عندك مريض قول يا رب اشفي مرضى المسلمين فربنا هيشفي مريضك لأنك دعيت لمرضى المسلمين لو ابنك عايزه ينجح قول يا رب نجح طلاب المسلمين ربنا هينجح طلاب هينجح ابنك أنا لما كنت أروح أعتمر أو أحج ما كنتش أدعي لنفسي كنت أقول يا رب وأنا بطوف حول الكعبة يا رب تقبل كل اللي معايا دلوقتي في الحرم يا رب يا رب اقبلهم يا رب يا رب تقبل منهم عمرتهم وحجهم يا رب العالمين كان يعني إحساس جميل قوي آخر حاجة اخر حاجه بسيطه عايز اقولها بالله عليكم الواجب الاولاني الصيام اثنين وخميس الثاني ركعتين قيام ليل ثالث حاجه حاجه معنويه كده حلوه عايز نعملها بالله عليكم هديه بسيطه قوي قوي كل واحد فينا وكل واحده هنجيبها للام والاب حتى لو هديه بجنيه او بريال او بدولار هدية بسيطة للأب والأم طب ما فيش غير الأم نجيب للأم طب ما فيش غير الأب نجيب للأب طب لو الاتنين ماتوا نتصدق عنهم ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ومعانا اتصالات السلام عليكم الأخت إيمان السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ ازاي حضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يعني الواحد مش عارف يقول لك ايه على اللي حضرتك بتعمله مع جمهورك الله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب دايما الله يخليك يا شيخ ثلاث اسئله اذا بتسمح لي تحت أمرك اول حاجه آه، انا عندي ديون كتير جدا ربنا يسد ما عليك يا رب آم، عايزه اسال على حاجه هل اسدد الديون دي بدون ما اتصدق يعني انا يعني الحمد لله الحمد لله انا بحب اتصدق قوي نعم.
فهل اعمل الاثنين مع بعض يعني اسدد جزء من الديون واتصدق ولا امنع نفسي من الصدقه خالص ودي يعني حاجه انا شايفاها صعبه وان انا اسدد ديوني وخصوصا ان الديون اللي عليا محدش الحمد لله بيستعجلني فيها بس انا بسددها بس هتاخد وقت نعم.
فهل في الوقت ده امتنع عن الصدقه ولا طيب.
اعمل الاثنين مع بعض هقول ده لحضرتك سؤال.
حاضر حاضر اه السؤال الثاني اذا بتسمح لي اتفضلي قيام الليل ينفع ان انا اصلي مثلا ركعتين قيام الليل مثلا الساعه 12 بالليل واحده علشان بعد كده انام اربع ساعات واصحى اصلي الفجر ولا لازم قيام الليل يبقى بعد نوم يعني اصحى من النوم نعم حاضر دي حاجه حاضر الحاجه الثالثه انا متزوجه و- وزوجي يعني حاله انقلب يعني بمعنى اصح نعم.
و- و- ومصر على ان هو يسيبني زي ما يكون شايفني بني ادمه يعني نعم.
يعني وانا عايزاه نعم.
ف وصبرت مده طويله جدا جدا نعم هل افضل صبر علشان انا عايزاه ولا أف... يا ولا ولا يعني أ- اقول خلاص ربنا كاتب لي كده وايأس يعني ولا ربنا يبارك اقول فيك.
خلاص ربنا كاتب لي الخير انا محتاره أنا هجاوبك على ثلاث أسئلة حالا يا أختي إيمان السؤال الأولاني طب ناخد الاخت ميرفت وبعدين نجاوب على ثلاث اسئله بتاعت اختي ايمان حاضر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود الله يبارك في حضرتك يا رب.
آه، بقول لحضرتك ليا سؤالين بس اتفضل.
اول سؤال انا ابتديت النقاب من آه، يعني بقالي تقريبا ست شهور او سبع شهور نعم.
والحمد لله كنت في اوله مبسوطه جدا بيه ومرتاح وانا اللي لابساه رغبه مني يعني نعم.
مش محدش جبرني عليه او ربنا حاجه يتقبل والامور كانت ماشيه عادي وبعدين بقى لما بدات انزل بيه بالاولاد وكده نعم.
يعني مش عايزه اقول لحضرتك ايه اللي بيحصل بالظبط نعم ف لاني بنزل لوحدي وكده نعم والامور كانت ماشيه عادي دلوقتي بقى من ساعه ما لبسته على طول آه، جايب لي برد على طول ومش عارفه ايه السبب ان وشي آه، رحت سالت الدكتور من ساعتها كل شهر تقريبا اعيا كل نعم.
شهر نعم طيب ف- حاضر حاضر يا اخت ميرفت عينيا حاضر عينيا حاضر آه معلش في مجال السريع كده جاوب على اختي ايمان ربنا يبارك فيكي هي بتقول عليها ديون كتير قوي وبعدين بتحب تتصدق تمنع الصدقه عشان الديون انا عايز اقول حاجه عايز اقول بالنسبه للديون ما ننساش يا اختي ايمان الدعاء الجميل اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك و- وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك مع النيه الطيبه لاداء الدين من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس ي- يريد إتلاف- اتلافها اتلفه الله يبقى احنا نقول لحاجه انت هتأدي الدين اللي عليك لكن في نفس الوقت ده لا يمنع من ان احنا بدل ما نتصدق بمبالغ كبيرة نتصدق بحاجات بسيطة يعني لو عليك دين مثلا آه، خمسين ألف جنيه وانت بتسديهم كل شهر ألف جنيه لا مانع مع الألف جنيه أخت الفاضلة نطلع معاهم خمسين جنيه نتصدق بيهم على خمس أسر فقيرة ويبقى كده خدنا ال- ال- ثواب الصدقة وفي نفس الوقت أدينا الدين اللي علينا السؤال الثاني قيام الليل ما يشترطش ان انا لازم اكون نايم وبعدين اقوم اصلي ممكن اصلي قيام الليل في اي وقت من بعد صلاة العشاء في اي وقت هقوم اصلي ركعتين وبعد كده خلاص الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا وندرك الفريضة اما في اي وقت لكن افضل الاوقات طبعا لا شك في ان هو يبقى في الثلث الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بالجلال وكماله اخر سؤال الزوج آه، ابتدى يتغير حصل له حاجة معينة اتفتن بسبب شيء معين ما علينا إلا بدرس الليلة الدعاء وانا هدعي لك دلوقتي وكل الناس تؤمن يا رب يحنن قلب زوجك عليكي ويألف بين قلوبكم مرة تانية ان شاء الله ويملى بيتكم المودة والرحمة قولوا امين يا رب العالمين ويملى بيوت المسلمات كلها خير وبركة عليكي بالدعاء قوم الليلة دي صلي ركعتين قيام ليل وقادر ربنا سبحانه وتعالى لقلوب العباد بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى قادر ربنا يقلب قلب زوجك في لحظة واحدة يرجع الصبحية يقول لك انا ماليش غيرك في الدنيا ديت الاخت ميرفت بتقولي النقاب وهي يعني لبسته انا عايز اقول دايما يا جماعه اي واحده هتلبس نقاب ويعني بالله عليك قبل ما تلبسي النقاب فكري كويس مش عشان حاجة اوعى تفتكروا ان انا بصد واحدة انها تلبس نقاب لا انا اتمنى كل المسلمات تلبسين نقاب لكن بقول بتبقى مشكلة كبيرة قوي لما واحدة تلبس وبعدين تقلع النقاب بتبقى فتنة لغيرها فعشان كده بقول قبل ما تلبسي قرري حاجتين الحاجة الأولانية هلبس النقاب يعني مش هقلعه الحاجة التانية هلبس النقاب يعني هلتزم هلتزم وابقى صورة حلوة مش هبقى لابس نقاب وعمال بغتاب وبنم وبكذب وبنقل كلام بين الناس وبظهر قدام الناس بمظهر مش كويس صوتي عالي وبهزر مع ده وبعمل ده فلبس النقاب مسؤولية كبيرة لكن عايز اقول لاختي ميرفت عمر النقاب ما هيجيب لك برد ولا حاجة بل هيحفظك من البرد ان شاء الله انت بيتهيألك حاجة زي كده وممكن يكون ده مدخل مداخل الشيطان ان انت لما بتنزلي بالنقاب بتصابي بالبرد لا خدي بالك من حاجة ان لما ت- تخلصي النية لله وان شاء الله احسبك من المخلصات لما تخلصي النية لله ان شاء الله ربنا يحفظك من البرد ويحفظك من كل حاجة واثباتي ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك استاذ هشام من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام حبيب قلبي والله إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه وسلامي لحبايبنا من أهل الجزائر شيخ أنا أريدك أن تدعيني بالذرية الصالحة يا رب يرزقك ويرزق كل محروم من الذرية الصالحة يا رب العالمين بذرية طيبة مباركة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ربنا يبارك فيك يا أستاذ هشام بارك الله فيك يا الأستاذ شيخ.
السيد من مصر السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليك الله يبارك فيك الله.
انا عندي لك سؤالين بس اتفضل يا أخي الحبيب انا سيادتك شغال آه، في شغلانه يعني اللي هو ال- ال- الحجاره يعني الغضب والتماثيل نعم.
والرفايع كده يعني شغل تابع لقوا- للسياحه نعم فعاوز استفسر من سيادتك هل ده حرام ولا حلال؟
نعم طيب حاضر عينيا ألو.
حاضر السيد حاضر عينيا عينيا حاضر طيب نقرا الايميلات شويه يا أستاذ شريف ولا نكمل تليفونات الاخت جيهان العمري من استراليا بتقول نرجو ودي طبعا موجهة لإدارة قناتنا الحبيبة قناة اقرأ آه، بتقول أرجو ترجمة الحلقات آه، ليلة في بيت النبي لأن بناتي لا يفهمن اللغة العربية آه، إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله أختي جيهان ويعني الحمد لله رب العالمين في قناة اقرأ يعني والله ما بيتأخروا عن بذل أي جهد لخدمة الدعوة ولعلك تلاحظ إن في بعض البرامج اللي في رمضان كلها بتبقى مسجلة قبل رمضان وكلها بتنزل مترجمة برامج كتيرة جدا الحمد لله ربنا يتقبل يا رب آه، الأخت فاطمة الزهراء رحموني من اسبانيا بتقول ارجو الدعاء لي بالنجاح هذا العام ربنا ينجحك وينجح كل الطلاب المسلمين الاخت فريال مالك بتقول ارجو ان تتحدثوا عن ذوي الاحتياجات الخاصه وتعامل المجتمع ان شاء الله هنعمل درس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذوي الاحتياجات الخاصه ان شاء الله شاب مغربي بيقول هل انا لو صليت الفجر في المسجد ثم رجعت للبيت لاقول اذكار الصباح آه، هل يحسب لي ثواب الحج والعمره لا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تجلس في المصلى في المسجد من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يبقى ربنا إن شاء الله يأجرك إن شاء الله آه، طالب علم من فرنسا بيقول أنا عايش في فرنسا ولكن أبي يريد أن تكون عقيقة ولدي في المغرب هل يجوز؟ طبعا يجوز ما دام رغبة الوالد في أمر يعني مباح ما فيش مشكلة خالص إن شاء الله يجوز آه، الأخ م- آه، مقصود و- وفا من أوزبكستان بيقول أنا بتابع البرنامج وأحبه جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك أخي العزيز الأخت إسراء من تشاد بتقول هل إذا تزوجت, تزوجت المسلمة من مسيحي هل هو حرام؟ خاصة أنها ستظل مسلمة وستجعل أولاد كذلك مسلمين لا طبعا حرام لا يجوز لمسلمة أن تتزوج أي واحد مش مسيحي بس أي واحد على غير ملة الإسلام لا يجوز للمسلمة أن تتزوجه طيب الأخت فتيحة من الجزائر بتقول ما حكم نتف الحواجب ده حرام لأنه من التنمص أخت الفاضلة ورد فيها حديث باللعن واللعن هو الطرد من رحمة ربنا ويترتب عليه ما دام في ترتب على الذنب ده لعن يبقى معنى ذلك أنه من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة يبقى إيه اللعن هو الطرد عياذا بالله طيب آه، ال- البكاي ابن فاطمة من المغرب بيقول أعاني من مشاكل صحية ومالية مزرية وأفكر في الانتحار أرجو الدعاء لي بالاسم ربنا يا رب يفرج همك يا أخي البكاي إن شاء الله ويزيح عنك كل المشاكل الصحية والمالية إن شاء الله أنت وكل المسلمين واوعى تنتحر لحسن أزعل آه، طيب مين معايا؟ أم طعم اليوم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي أم طعم. اتفضلي يا أختي
آه، أسألك يا عم شيخ يعني أنا في رب عظيم أسألك بالله أنك تدعي لي ربنا يفرج عنه عنك ويثبتك يا رب يعني إني زوجي هكذا عاصي شوية وقاسي لا عندي هكذا شديد و...
نعم يعني لو لو من صاحب ال- المعروف هذا يزعل سبحان الله هقول لك حاجه يا اخت ام طه آه، دايما بيقولوا ايه دايما بيقولوا الزوجه عليها عبء كبير جدا جدا في استماله قلب الزوج والحقيقه الزوجه ال- الذكيه بفضل الله بتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى انها تخلي قلب الزوج ده يعني يتحول اولا عليك بالدعاء اللجوء الى الله سبحانه وتعالى اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الحاجه الثانيه حاول تشوفه بيحب ايه واعمليه طالما ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى الحاجه الثالثه ودي برضو مسألة مهمة جدا حاول بقدر الإمكان ان انت لو لقيتيه في لحظات معينة قاسي حاول ان انت ما تقابليش القسوة ديت بان انت يعني تظهري له ان انت متضجرة من القسوة ديت حاول تحسسيه يعني ان ان انا شايلاك على راسي من فوق مهما عملت هو في اللحظة ديت ممكن يستحي من سوء معاملته ليكي يعني ادفع بالتي هي احسن شوفي العداء ليه فاذا الذي بينك وبينه عداء كانه ولي حميم وبعدين ف- فما بالك بقى اذا كان ده ده بين الغرب فما ذا- بالك بين, بين الازواج وعليك بالدعاء كتري من الدعاء ان ربنا يلين قلبه وحاولي تجريه لفعل الخير خصوصا كفاله اليتامى لما راح واحد للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله اشكو قسوه في قلب قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك يعني فوق, فوق كمان قسوة لين القلب لا ده أنت كمان ربنا يقضي لك كل مصالحك أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك قال أنا أجل يا رسول الله قال ارحم اليتيم وامسح رأسه ودنه منك وأطعبه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك الأخت الشيماء السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ يا أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ انا غلطت غلطة وحشة قوي نعم
فعايزة اكفر عنها مش عارفة اكفر عنها ازاي ما انا طبعا الحقيقه ما اعرفش ايه الغلطه آه، لكن آه، يعني ان ان كانت غلطه تتعلق بامور معينه ف- فالستر اولى لكن عموما آه، عايز اقول لحضرتك حاجه آه، نقولها كده مبهمه ان اي ذنب في الدنيا يا اخت شيماء إن شاء الله يغفر لكن يستلزم توبة نصوح إنسان يخلص النية في التوبة ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما حددش ذنب ما قالش هغفر ده وده لأ ما قالش دوت ودوت مش ممكن ما قالش ده وده مستحيل قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وال- والآية آه، آه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيه جميعا إنه هو الغفور الرحيم ما عليك إلا إن أنت تستتري بستر الله وتستغفري وتتوبي توبة نصوحة ولا تعودي إلى الذنب وتندمي على ما فعلتي وتكثري من فعل الخيرات إن شاء الله الأخ مصباح من الجزائر أخ مصباح السلام عليكم السلام عليكم الشيخ محمود أخ مصباح منور وشاك... آه، السلام عليكم الشيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أنا بحب بحبك آه، لوجه الله أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك ويبارك فيك آه، الشيخ محمود أنا حبيت ن- نسأل نستقصيك ن- نسألك اتفضل تحت أمرك
آه، حبيت نستقصيك آه، أسألك آه، ف- الفرق بين آه، الابتلاء و- والعقاب وقتاش آه، آه، آه، وقتها يعرف الإنسان أنه مبتلى في حالة ابتلاء ووقتها يعرف نفسه أنه في حالة عقاب يعني آه، عقوبة شيء هذا اللي آه، على الفرق بين ضرره الابتلاء العقوبة.
حاضر الفرق بين الابتلاء والعقاب حاجة حاجة بسيطة جدا أخ مصباح ال- الأصل في الأمور لما نيجي نفرق بين الابتلاء وبين العقاب الأصل حسن الظن بالله اتفقنا على كده يبقى اتفقنا ان الانسان لما يحصل له ابتلاء معين هو ابتلاء ولا عقاب لا نحسن الظن بالله ان شاء الله هو ابتلاء الابتلاء ده يستلزم مننا ايه يستلزم مننا ان احنا ن- نرجع لربنا نكثر من الاستغفار ونتوب الى الله وان احنا ندعي وان احنا نذل نفسنا وننكسر بين يدي الله وندعي ربنا ان ربنا يزيل عننا هذا الابتلاء طيب ولو كان عقاب بنعرفه ازاي بنعرف الابتلاء بان الانسان يكون على طاعه ثم يبتلى أما لو كان على معصية أو على يعني عياذا بالله على كبائر وبعي وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى هنا نقدر نقول إنه ممكن يكون عقاب لكن في كل الأحوال سواء كان ابتلاء واضح واضح المسألة كده يعني الابتلاء يكون للإنسان اللي على طاعة والعقاب يكون الإنسان اللي بعيد عن ربنا وعلى معصية ربنا سبحانه وتعالى لكن أيا كان سواء ابتلاء أو عقوبة عايزين نقول إيه طب لو ابتلاء أو عقاب ما نرجع لربنا ونتوب لربنا سبحانه وتعالى ونقول يا رب وقادر ربنا في لحظة يزيل عنا الابتلاء أو العقاب يعني واضح كده يا جماعة آه يعني إذا المسألة في الحالتين محتاجة توبة ورجوع لربنا سبحانه وتعالى ويزال الابتلاء أو العقاب بفضل الله سبحانه وتعالى أخت نورهان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عليكم السلام ورحمة أهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعزك ويبارك فيك إيه يا فندم ممكن اسألك بس سؤال إيه، انا كنت إيه، مرتبطة بشخص نعم إيه، بس إيه، الشخص دوت يعني كان حصل كلام بس كلام مش حلو يعني نعم.
استحرمت بعد كده انا كنت صغيرة في سن صغير نعم وبعدين استحرمت الموضوع ده بعد كده بس بعد كده اتقدم لي بس انا مش عارفه اوافق ولا لا عشان حاسه إن مش عارفه ربنا هيكون مبارك لي ولا لا ربنا يحفظك يا اخت نورهان انا عايز اقول حاجه لو هو يعني لو حصل علاقه واحد عايزا بالله مشي مع واحده عاكسها آه، حصل ما بينهم بدايات ل- ل- لحاجات معينه غلط فبعدين بعد كده هو تاب وهي تابت وتقدم لها عشان يتجوز جواز شرعي ما دمنا علمنا ان الشاب ده استقام وتاب ورجع لربنا وهيعيش معاها حياه في طاعه ربنا ايه المانع مفيش مانع خالص بالمره مفيش حاجه تمنع الا اذا كان هو انسان عياذا بالله مش كويس وهيفضل مش كويس وحاسين ان هو مش كويس لا ما نقبلوش لان عندنا نص من حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض عايز اقول حاجه قبل ما استقبل بس ام سيد ربنا يحفظها عايز اقول كمان حاجه يا جماعه ان لما اتكلمنا عن الفرق بين ال- ال- الابتلاء وبين ال- العقاب عايز اقول حتى الانسان المسلم ال- ال- ال- اللي هو يعني مش ملتزم قوي لما بيعاقب برضه ده خير خير ازاي لان النبي قال كده اذا اراد الله بعبد خيرا عجل بعقابه في الدنيا واذا اراد به شرا اجل عقابه الى يوم القيامه يبقى حتى لما بيعاقب في الدنيا فالعقوبة دي ممكن تخليه يتوب ويرجع لربنا ويقول يا رب سامحني وأنا غلطان وأنا يا رب ماليش غيرك فبيرجع لربنا سبحانه وتعالى معانا أم سيد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا شيخ أهلا أختنا والله الفضيلة أنا فرحانة ومبسوطة إن أنا كلمت حضرتك ربنا يفرح قلبك والله.
ويسعده بلقاء النبي آه والله الله يخليك الله الله يبارك يديك الصحة آمين يا رب العالمين بعد إذنك أنا اتفضل.
معايا بنت عمرها 18 سنة نعم
وتعبت معاها قوي على قلة الصلاة نعم مش قادرة يعني تعبت بصراحة معاها عليك فقط يا أم سيد ربنا يحفظك عليك ان انت تعملي حاجة كويسة قوي ايه هي ما عليك الا ان انت تذكريها بالله وقت ما يجي الصلاة اتوضي واندهي على بنتك بنتي حبيبتي ممكن نصلي مع بعض ممكن تكرميني ان اصلي وراكي تألفي قلبها بالمنظر ده انما اوعي تقعدي تقولي لها انت ما بتصليش ليه وانت لو ما صليتيش هتخش النار وانت وانت احيانا يا مسيد ربنا يبارك فيك وفي جميع المسلمات احيانا ال الاسلوب ده بينفر الطرف الاخر ويخليه يزداد عنادا وعموما في كل الاحوال يا مسيد بندعي ربنا ان يهدي لك بنتك ويهدي كل بنات وشباب المسلمين انت ما عليك الا ان انت تبلغيها فقط وتعرفيها وتحضيها على طاعة ربنا لو التزمت في الوقت دوت أو ما التزمتش أنت مأجورة وغير مأزورة احنا مش أحسن من نبي الله نوح نبي الله نوح عليه السلام ابنه مات كافرا وهو فضل يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويعلمه ويرغبه وي- وي- ويخوفه و- ولكن في النهاية مات ابنه في الطوفان كافرا وسيدنا نوح لا يؤاخذ لا يؤاخذ على ذلك ليه؟ لأن هو بذل جهده في دعوة ابنه وكم من أناس صالحين أفاضل نعرفهم شخصيا ناس أفاضل ورغم ذلك أولادهم طلعوا عياذا بالله طالحين غير صالحين وهم مش مش مش مذنبين هم ما لهمش ذنب في الموضوع ده إنهم بذلوا وسعهم في دعوة أولادهم ولكن أولادهم لم يستجيبوا ما عليك إلا إن أنت تبلغي وتذكري بالله بكل لين ورفق ورحمة واوعي تغلظي عليها في لحظة واللي أجمل من ده كله بقى الدعاء قول يا رب اهدي لي بنتي يا رب يا رب حببها خلي الصلاة قرة عينها يا رب يا رب حببها في الالتزام يا رب يا رب حببها فيك يا رب خليها تحبك يا رب يعني ال- الابن او الولد او الطفل او البنت لما يحب ربنا خدي منه كل خير مش صلاة بس كل حاجة تخ- خير هتشوفيها من بنتك لما تحب ربنا أستاذ أشرف السلام عليكم الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله انا عندي سؤال كده لحضرتك اتفضل يا أستاذ أشرف انا من من رمضان كده وتعبان بال- بالوسوسه نعم الشيطان بيجي لي يوسوسني ولا يعني والعياذ بالله عاوزني اغلط في ربنا سبحانه وتعالى نعم فتعبني قوي فمش عارف اعمل ايه لدرجه ان انا يعني بشتد في العباده طيب.
يعني ب- بحافظ على اثنين وخميس نعم إيه، صمت العشر ايام اللي فاتوا في في شهر ذي الحجه دول ما كنتش بحافظ عليهم ما شاء الله بحاول اصلي قيام ليل بحاول احافظ على الصلاه في جماعه كنت ده انت كده بشرب ده انت سجاير، كده ده انت بشرب كده سجاير.
هتخلي الشيطان يخاف يقرب منك بعد كده ده ليه بقى يعني لان انا هو زعلان انا زعلان من من ان هو مخليني افكر في التفكير ده او عايز لا انت يخليني است...
أغلط انت ربنا سبحانه استعذ وتعالى.
استعذ بالله يا استاذ اشرف كل امنت بالله استعذ بالله من الشيطان دايما كتر من الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم لان قادر ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك اذى الشيطان وكيد الشيطان حاول تكتر من الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم و آه، زي ما انت قلت كده ربنا يبارك فيك انت قابلت الامر بكثره عباده جميل قوي قوي ان انت كل ما يحاول يقرب لك تكتر عباده هو في اللحظه ديت هيندم ان هو قرب لك فاضل لنا دقيقه تشريف عشان نفسنا ندعي فاضل دقيقه واحده طب تاذنوا لي ادعي في الدقيقه ديت ما دمنا بنتكلم عن الدعاء اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين برحمتك يا رب العالمين نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ألف بين قلوب المسلمين اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بالله عليك اوعى تنسوا الواجبات صيام اثنين وخميس قيام ليل ودعاء ثالث حاجة هدية للأب والأم أو نتصدق عنهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حقيقه انا مش عارف اقول لكم ايه لكن بجد حقيقي ان شاء الله الحلقه زي ما قلت لكم هتكون على موقعي بعد ساعه او ساعه ونص من دلوقتي وبالله عليكم اوعوا تنسوا الحلقه دي عايزين نهديها لكل انسان مبتلى نهديها لكل انسان نسي الدعاء ونسي نعمه الدعاء وبالله عليكم كتروا من الدعاء ادعوا لبعض ادعوا للمسلمين ادعوا لاخواننا في غزة في فلسطين في العراق في كل مكان ادعوا للمسلمين في كل مكان ربنا يا رب يفرج هم المسلمين يا رب وينصر الإسلام والمسلمين ويعزكم جميعا يا رب ويقضي ديونكم ويفرج همومكم يا رب العالمين يعني وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت تخيط عنكبوت